نبي الله حبك في الحنايا كماء المزن صب صبابا تعانقه السرائر وهي عطشا ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا زال الحديث موصولا أيها الإخوة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصتها وعامتها والكلام التقليدي وهو سيصير تقليديا إن لم تتوقد مشاعرنا إنما لو توقدت المشاعر مش هيبقى تقليدي ولا حاجة كيف حال مشاعرك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسبوع الفائت ده هل من مبشر حد يبشرنا بشيء آه حد يبشرنا بشوقه للنبي عليه الصلاة والسلام هل شعرت بشيء من هذا وقد قاربت عاما إن لم نكن قد زدنا على عام ونحن نتحدث كل في كل أسبوع عنه عليه الصلاة والسلام ده أمر أيها الإخوة نحتاج أن ننظره في نفوسنا ننظر مشاعرنا معلش خلينا نكرر الكلام ده كتير قضية المشاعر وإحنا جايين بنسمع سورة التوحيد عارفين سورة التوحيد سورة الأنعام مش سورة جديدة في المصحف ولا حاجة سورة الأنعام اسمها سورة التوحيد نسمع سورة التوحيد انظروا إلى ثمره إذا أثمر هي دي الأول ولا كلوا من ثمره إذا أثمر الأول أنا, أنا الأول انظروا الأول حاجة ملفتة للنظر صح تربية الإسلام لمشاعرك أن قبل ما يأكل نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فأول ما أجي بولع البوتاجاز بفتكر بيه الإيه نار الآخرة وبعدين أبدأ أعمل الشاي بقى وأطبخ المتاع بقى براحتك لكن لازم يكون للمؤمن كده مشاعر متقدة متحركة متشوقة حاضرة دايما حاضرة فكان الأمر بالنظر إليه أولا قبل ما تفكر تحسب زكاتك ولا قاعد تبص المحصول سبحان من أنبته وهو الذي أنشأ جنات معروشات صح؟ وهو الذي أخرج جنات الماء وهو الذي أثمر جنات الماء ده كلام مش مترادف أنشأ غير غير أخرج مش كده أنشأ هو لا كانت بمية مش موضوع مية ولا موضوع بذرة ده كل دي إيه سعي في السبب وإلا ما أنت بتمشي تلاقي شوية مطر نزلوا في الصحراء في الجبل تقعد يومين تلاقيه يطلع عشاب صح ولا لا طلع عشب كده صغير و مش مش القضية هي في قضية البذرة ولا في قضية المية وفي ثمر بيخرج اللي هم بيسموه خطأ شيطاني وده غلط طبعا ما حدش يقول كده لأنه يخرج ربانيا يعني لكن بيخرج ده لا في مية ولا مطر ولا بذرة مش كده فالقضية ما هياش قضية هو الذي أنشأ جنات المرد ده هو الذي أنشأها ده الأمر أولا وآخرا له سبحانه وبحمده ده أيها الإخوة اسمه تربية المشاعر ان يبقى عندك مشاعر حاضرة متقدة ما أن يذكر ما تهتم به فيلامس مشاعرك أول ما تذكر الآخرة تلاقيه لامس مشاعره مرة خرج معروف الكرخي من خرج من من بيته فأتى المسجد ف فخرج على أصحابه فأراد أن يؤذن معروف الكرخي كان بيؤذن فأراد أن يؤذن دخل على الأذان عادي اهو فلما بلغ أشهد أن لا إله إلا الله قف شعر صدغه ولحيته عارف شعر الصدغ اللي هو ده الصدغ ده واللحية كل ده وقف كده بيقول لي قف شعر صدغه ولحيته فكان كالزرع راح واقف على حيله كده زي الزرع يعني انت ممكن تقشعر دلوقتي ما حسش بيك لا معروف اشعر قوي قوي لدرجه ان ايه ان دقنه اتنفخت كده كلها وقفت وقفت لما قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد عالم الغيب والشهاده يعني مش غيب انا كاني شايف ربنا سبحانه وتعالى اول ما قال الكلمه مع مقتضاها من المعنى لامست المشاعر المتقده راح عمل ايه راح علشان كده بقى واحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام بنقول ان هو مسجد بلال ده مسجد النبي عليه الصلاه والسلام و... واحنا بنتحدث عن المشاعر وانا اثرته في الحقيقه حطيت في الخطه حته كده زياده ان ان كل مجلس نذكر اثرا من اثار الذين يحبون ويوقرون ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتاقون له ان ان فوتت المثالين ثلاثه بتوع اللقاء اللي فات فاكرينهم فاكرينهم اللي هم المثالين الثلاثه بتوع ايه بتوع مين ايوه سواد بن غزيه وسواد الانصاري ايوه واسيد بن حضير لو دول عدوا مثلا من ذهنك يجي النهارده خالد بن معدان بيقولوا بقى كان خالد اذا اوى الى فراشه قبل ان ينام يتململ عارف يتململ كده يفضل قاعد زي الان كده وبعدين كتر التململ ده يخليه ينطق ما هو في جواه حاجه مولعه فنطق فأول ما نطق ليه قال وشوقاه إلى رسول الله خالد بن معدان ده تابعي خالد بن معدان علة حديث أسماء عارفين حديث أسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا مش كده الحديث دوت يعلوه بيعلوه بإيه بقى الذين يعلوه بيقول خالد بن معدان ما قبلش عائشة رضي الله عنها تابعي صغير ما شافش النبي ده بيقولوا ما شافش عائشه يعني ما شافش الصحابه ما تخيل بقى ما شافش النبي شاف بعض الصحابه بس وما شافش النبي عليه السلام لكن بيقعد على السرير مش قادر ينام وشوقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين يسكت شويه وشوقاه الى ابي بكر شويه وشوقاه الى عمر وشوقاه الى عثمان وشوقاه الى علي وشوقاه الى الصحابه وبعدين يقول هؤلاء هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي دول ده أنا عايش عشان كده عشانهم عايش عشان عايش جمال حياتي بسبب النبي والصحابة مش كده ولا ولا ايه يا اخوانا فالواحد نفسه يتحدث بهذا يحدث معه هذا ويحدث مع الإخوة نلاقي أخ كده جلس يتململ مش قادر أنام ليه مالك في إيه بس يصحى الفجر كده تلاقيه منفخ مالك ما نمتش ليه مش بصراحة مش قادر أصبر كل شوية النبي مخيلني نفسي أقابله بقى ونفسي نفسي كده أربط بيدي على يده وأهوي فأقبل يده عليه الصلاة والسلام وأشرب من يده نفسي أقابله هذه المشاعر يدفع الله عز وجل بها عنا البلايا وتنتج مؤمنا بحق إنسان عنده هذه له مشاعره له مشاعر نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد فحب رسول الله من التوحيد ولا إيه؟ من التوحيد قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لأن هذه المحابب هي فرع على حب الله عز وجل فنحن لا نحب الأنبياء إلا لأن الله حضنا على حبهم فنحن نحبهم لأن حبهم فرع عن حب الله عز وجل مش كده؟ والذي يحب لذاته مطلقا الله وحصريا مش دي أصول عقيدتنا ولا إيه؟ ده, ده هذه أصولنا فقد انتهينا من في اللقاء الفائت ونسأل الله عز وجل ألا ينهي علينا هذا الشرف هذا مجلس شرف أيها الإخوة شرف أن يتلى فيه تتلى فيه آثار النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يصنع عليه الصلاة والسلام انتهينا إلى أنه وكل وتوكل وكان توكيله أكثر من توكله وذكرنا فيه فوائد وانتهينا عند الفائدة الأخيرة أنه ليه كان بيوكل أكتر بعد ما آه، بعد أن آه، شرفه الله عز وجل بالرسالة لأنه يحتاج أن يخدم وقلنا أن لازم إما أن تكون خادما للدين أو خادما لمن يخدم الدين أو خادما لمن يخدم من يخدم الدين وبالمناسبة حدش بشرنا أن كتاب الشيعة طبع منه حاجة حدش من الإخوة طبع منه أي حاجة كانت التليفونات موجودة ال- السبت الفائت هنا على ال- على المنبر وهذه قضية مش عارف يعني يصح بقى الكلمة دي إيه، قضية قومية تنفع القومية دي؟ الواد عوض عوج عينه قضية قومية ما تنفعش آه، القومية ما تنفعش أقصد قضية قومية يعني القضية بتاعت البلد كلها يعني المفروض إن الك- كل ال- مسلمي مصر ينتفضوا لمثل هذا نسأل الله عز وجل أن يكف عنا بأس الروافض قال وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها ووهب واتهب فقال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه وقد وقع في سهمه جارية هبها لي فوهبها له ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين ابن القيم بيقول وهب واتهب وبعدين يقول أهدى وأهدي إليه هو في فرق بين ال- الهبة والهدية يا أخوانا آه، ال- الهبة لما نيجي نقرأ عن الهبة في الفقه بيقول إيه ال- الهبة يقولون الهبة هي تمليك عين بلا عوض يعني أجي أقول لك مثلا خد الكوباية دي ليك ده عين حاجة حاجة يعني خد الكوباية دي ليك بتاعتك يبقى ده إيه هبة تمليك عين بلا عوض ما قلتلكش اديني حقها مش هو ده نفس الهدية مش ال ال بنقول ان الهبة تمليك عين بلا عوض يملكك شيئا وما يقولكش اديني حقه هو ده نفس الكلام اللي بيقال في الهدية ولا لا الهدية بقى اقول لك انا اهديتك هذا ايه الفرق بينهم ان الهبة ربما سئلت بخلاف الهدية يعني ممكن انا اقول لك هب لي كذا وكذا بخلاف الهدية أنت اللي بتنشئها من عندك عشان كده لما جه في توطيد العلائق بين ال- بين المجتمع بين المسلمين مجتمع ال- المجتمع المسلم لتوطيد العلاقة بيحصل إيه؟ يحصل الهدية مش الهبة فلما لما نمارس طقس الهدايا بيننا وبين بعض يقوم يحصل إيه؟ تحصل مسألة الهبة بقى الهبة إن أنا أسألك ألاقيك قاعد مثلا لابس طاقية جميلة كده فممكن أقول لك ممكن تهب لي الطاقية دي طبعا ب- البعض بيبتسم لان فعلا الموضوع ده ايه غاب عنا ومحدش يقدر يقول لحد كده النهارده عشان تعرف كيف كان المجتمع قديما هو ده كان ال كان ال كان ال كان المجتمع الذي لا يخترق محدش يدخله من خارجه ابدا كان لا يخترق وهو ده المجتمع الذي نر- الذي ننشده وهذا المجتمع لن يكون الا على ساق الاعتقاد والشريعه والدين اللي هو ينشئ الأخوة بين الرجل والر- و- و- والرجل بين ال- ال- المسلمين بعضهم بعضا ينشئ هذه الأخوة ويؤطدها ويقويها هو ده المجتمع لن يأتي إلا بال إلا عن طريق ال- إلا عن طريق الدين إنك تبقى حاجة واحدة يبقى شيء واحد إن يبقى إيد واحدة عشان نفهم بعض يعني مش هيجي إلا كده أن يكون المسلمون جميعهم على قلب رجل واحد لن يكون إلا بالاعتقاد أن يلتقوا على هذه الشريعة عشان كده ملفتة للنظر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسلمة اديني دي تصور اديني دي حاجة عجيبة تدلك على ما كان قديما عشان كده أيها الإخوة لما كان المجتمع متسقا حدث التطهير فيه بسهولة والتهذيب كمان فاكرين قصة الثلاثة الذين خلفوا واحد ما جاش معاك في الحرب النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النفير العام هرقل جمع لنا جموعا وعايز يستأصل شأفتنا وإحنا لازم نخرج إليه فكل من أطاق حمل السلاح خرج في يوم تبوك كل اللي يقدر يشيل سلاح خرج في يوم تبوك إلا اللي ادارى واستخبى واعتذر من المنافقين أو من كان بقى كبير في السن شيخ ما يقدرش ي- يجاهد أو ما إذا كانت امرأة أو صبي إنما دون ذلك لا كل خرج فكعب بن مالك كان أحد الثلاثة الذين خلفوا وهلال آه، ابن أمية ومرارة ابن الربيع الثلاثة دول الذين تخلفوا كلهم علتهم واحدة طب بكرة طب بعده طب بكرة طب بعده آه، الأيام جت جريت فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص آه، انتهى ما قدرش يحصله ال- التسويف يعني لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعالج أنا عايز أعالج أن أنت معقول في أمر ضروري زي كده تسوف النبي صلى الله عليه وسلم عايز عسكري أقول لك تحضر دلوقتي حالا تبقى موجود تبقى حالا موجود في عندنا أمور في ال- آه، في في أمور لإنشاء الدولة ل ل ل محتاجة لكده أنك دلوقتي تبقى موجود حالا تيجي تيجي مهما كانت ظروفك مهما كان عندك شيء مهما كنت هذا الأمر أيها الإخوة لن يكون كما قلت لك إلا بالمشاعر شفت سيدنا بقى أبو خيثمة أبو خيثمة حصل نفس العلة بس هو لحق بهم بقى إيه اللي خلاه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه قعد لقى النبي فضل يسوف شوية وبعدين انفصلت العير لما النبي صلى الله عليه وسلم مشي قعد بقى قال خلاص أنا مش ه- مش هقدر ألحقه كده خلاص فداخل كان متجوز اتنين دخل لقاهم مظبطين له ال- دي شقة هنا ودي شقة هنا مظبطين له العريش ورشين مية حواليه قدامه و- و- وعاملين الأكل ريحة الطبيخ طالعة فنظر أبو خيثمة للشقتين كده وقال أنا الآن في عيشة هنية وماء ثر وطعام نضيج ورسول الله في الضح والريح أنا قاعد هنا وشفت دي شفت جه منين؟ عشان تعرف بس ال- م- لازم نفضل ندق على قضية المشاعر دي حاسس بإيه لازم كل شوية نقول حسيت ولا لسه حاسس بده ولا لأ لأن الدين عشان تحفظه كده مش هننفع أبدا قال ورسول الله في الضح والريح لا مش ممكن في الحر والريح يعني فقال وأقسم بالله ألا يدخل على إحداهن قال مش داخل ولا الواحدة فيكم جهزوا لي شنطتي فجهزوا له فانطلق فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم شافوا النبي جاي من بعيد قال كن أبا خيثمة فلما اقترب قالوا هو أبو خيثمة يا رسول الله فلحق به وانضم سيدنا كعب بن مالك قال يا ريتني عملت زيه الشاهد ان ايه ان ان كعب بن مالك والثلاثه اللي معاه رضي الله عنهم ما ما, ما لحقوش قعدوا استنوا رجع النبي دي قضيه كبيره لا سيما يا اخوه ان كعب بن مالك انصاري ولا مهاجري انصاري وخد كده بين قوسين برضو ع- يعني عيبه برضو ان احنا ما نعرفش الحاجات دي دول اصلك وفصلك واليهم يحن قلبك اد- ا- لازم يبقى عندي كتاب في البيت ترجمه الصحابه فسيدنا كعب بن مالك انصاري والجهاد على الانصار فرض عين الجهاد على الانصار فرض عين لان النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الجهاد عشان كده لما ثاروا يستقبلوه استقبلوه بالسيوف لان ده مقتضى البيعه ال- الحماية يعني فطبعا كانت مشكلته كبيرة بالشكل ده فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة زي دي تتعالج ازاي عارف اتعالجت ازاي بالمشاعر جلس النبي صلى الله عليه وسلم فدخل كعب بن مالك اول ما دخل كده دخل عليه وبصراحة الله يكون في عونه بقى وانت داخل على النبي وغلطان فأقول أن يكون الحياء أشد لسعا على القلب من الخوف اه ممكن محتمل ولا لا اني مكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم مكسوف وكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا يستحيا منه فدخل عليه فأقبل يمشي الهوينة ماشي كده واحدة واحدة فنظر إليه النبي فتبسم تبسم المغضب كلمة تبسم دي أيها الإخوة كلمة عامة ممكن يبقى الواحد زعلان وممكن يبقى الواحد مبسوط مش معنى نقول لك تبسم يبقى إيه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا سليمان قال إيه فتبسم ضاحكا لازم تحط لها قيد عشان نعرف هو ايه الموضوع فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسما مغضبا فجاء وجلس بين يديه فقال أين كنت قال يا رسول الله إني والله قد أوتيت جدلا ولو كنت عند غيرك لوجدت عنده مسلكا أو قال كلمة نحوه أنا بعرف أتكلم كويس قوي ممكن أتكلم كلام أحسن من المنافقين دول بس الحقيقة بقى أنا الو- الغزوة الوحيدة دي اللي كان معايا فيها دبتين يعني كنت موفر قوي قوي قوي قوي يعني واللي حصل أنني سوفت وقال له على الموضوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه أما هذا فقد صدق خد بالك من دي أما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله فيك ثم أمر الصحابة ألا يكلموه شفت بقى المجتمع لما يبقى حاجة واحدة أمر الصحابة ما حدش يكلم كعب بن مالك بقى ماشي لوحده لحد ما راح لابن عمه أبي قتادة طلع فوق السور وبعدين سلم عليه قال فوالله ما أدري أرد علي السلام أو لا شوف إزاي بيقول له السلام عليكم ثم نظر إليه وقال يا أبا قتادة ألم تعلم أني أحب الله ورسوله طب أنا يعني أنت فكرني منافق فنظر إليه وسكت أو نظر إليه وقال آه قال كلمة يعني ما فيهاش ما, ما, ما, ما تقولش عليه قال الله ورسوله أعلم أحسن الله ورسوله أعلم يعني ده برضه مش معناه أنه كلمه لكن الله أعلم دي معناها الله وبعدين برضه أنت لما تقول لي كده يعني وأنا مؤمن أقول لك الله أعلم يبقى إيه بشكك فيك برضه لازلت وابن عمه تصور فتهذب فضل بقى خمسين ليلة وحيد فريد يبكي فطهر تماما من داء التسويف صح ولا لا فيش بعد كده ما حصلش عنده حاجة خالص خالص حتى هو نفسه في الحديث بيقول ما تخلفت عن غزوة قط غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر وقد عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخلف عنها لأنه كان يريد العير وقد بايعت بيعة العقبة وهي في الناس وليست في الناس أذكر من بدر بدر أذكر في الناس منها ثم قال ووددت لو أن لي قال عن بيعة العقبة وما أحب أن لي بها طلاع الأرض يعني بيعة العقبة دي عالية قوي قوي بس كمني بقى الناس بتذكر بدر أكثر مما تذكر بيعة بيعة العقبة إلا ما تخلف في الإيه في هذه الغزة فالمجتمع يطهر عشان كده لما بنيجي نتكلم عن هذا المد قلت لك في اللقاء اللي فات ان انت ممكن تبث في الناس يا ايها الناس لما يكون في مشاعر دافقه تجاه النبي عليه الصلاة والسلام أنا أنقل لك مقالات الرافضة في الطعن في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام والطعن فيه هو شخصيا عليه الصلاة والسلام والطعن في أنا أنقل لك هذه المقالات يوم يحصل إيه بقى هتلاقي واحد شغال في القرية السياحية اللي هم نازلين فيها يوم يقول له لو سمحت كوباية شاي له مش هديلك مش هجي... عايز شاي مش هجيب لك شاي يا أخي هجيب لك ليه ناقص قرفك طب هشتكيك قبل ما تشتكيني أنا هقدم استقالتي ومش هشربك حاجة ومش هدي لك حاجة بدوروا على حد يخدمكم لو المجتمع كده على على عقيدة واحدة يحصل ايه يدفع عنه هذا الشر فكان هذا المجتمع ايها الاخوه ده لا يكون الا بهذه المحبه حب يخلينا اقول لك الدين عشان كده الحسن بقى ابن علي رضي الله عنهما لما جلس مع بعض مع بعض اصحابه فقال لهم أيمد أحدكم يده في جيب صاحبه فيستخرج ما شاء من ماله دون أن ينكر عليه قالوا اللهم لا مش اللهم نعم قال اللهم لا قال مش ممكن أبدا أمد إيدي في جيب واحد واخد قال إذا لستم بإخوة الإخوة ماله مالي هو مالك بيقول أبو سلمان الدراني قلت لبعض إخواني يوما أقرضني شيئا من المال قال كم فسقط من عيني امال عايز ايه عارفين عايز ايه عايز تقول له اقرضني شيئا من مالي يقول لك الخزنه ايه خش اللي عايزه خده منها ايه رايكم في الدرس ده النهارده هتيجوا الدرس الجاي هو ممكن يقول لك طالما دخلت في كده الى هذا الحد لم تبلغ مودتنا دخلنا في فلوس وجيبك وجيبي يبقى بقى ايه لا بيقول المثال المشهور عض جيبي عض قلبي ولا تعض رغيفي إن قلبي على الرغيف ضعيفي ايه رايك في الشعر ده فاتهب النبي صلى الله عليه وسلم من سلم من الأكوع الحديث ده أيها الإخوة في في طوله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في سهم سلمة جارية وضيئة جارية جميلة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هبني المرأة انت عارف اللي هي لسه جديدة معاك دي فقال سلمة والله يا رسول الله إني لا أحبها ووالله ما ما اقتربت منها قط منذ أن أتيت بها من ساعة ما خدتها نفلتها من أبي بكر كانت سرية لأبي بكر جابها فيها من ساعة ما نفلتها لحد ما جيت لحد النهاردة ما قربتلهاش يقوم النبي يسيبه تاخد بالك من ده ثم لقيه في اليوم التالي فقال يا سلمة هبن المرأة لله أبوك فقال يا رسول الله هي لك والله ما قاربتها منذ البارحة لا من ساعة ما جبتها ولا امبارح فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ده شق فيه فائدة بقى فائدة إيه؟ فائدة حسن الخلق المركب على معرفتك بشخصية من أمامك أنا لما أجي أقرأ حديث اللي في البخاري أن عبد الله بن عمر قال كنت على بكر صعب على جمل بكر صغير صعب صعب يعني قوي عفي وكنت أتقدم الأشياخ فكان أبي يعني عمر رضي الله عنه إذا رآني تقدمت لطم وجه البعير يروح سيدنا عمر ليه مقدم كده يروح ضارب الجمل في وشه ويقول له أخر أخر ارجع لورا أنت داخل هتسبق الناس الكبار قال فيتأخر ثم يغلبني الجمل عافي قوي فأتقدم به فيضربه عمر ويقول أخر والكلام كل اللي حصل ده النبي صلى الله عليه وسلم لمحه بعينه عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا أريد هذا البعير بعني هذا البعير فقال هو لك يا رسول الله يعني هبة قال بل بعني ثم قال يا عبد الله بن عمر هو لك افعل به ما تشاء مش علشان عبد الله بن عمر يتقدم به المش... الشيوخ والناس الكبار لا طبعا ده هو الادب ده سيدنا عمر صادق فيه طبعا لا شك بس علشان سيدنا عبد الله بن عمر انكسف ان كل شويه يقرب ووالدي يضرب الجمل كده ارجع لورا ويشخط فيا ويزعق لي فاتكسفت قدام الناس فعشان ي... ي... يراعي برضه نفسيته ده من جمله الاهتمام بالشباب ان الشباب نفسيتهم قريبه بي بي بي بي بيزعلوا بي كده فمن جملة الاهتمام بهم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام إنما أنا عايز أقول الشاهد اللي بذكر عشانه الحديث ده هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر هنا بعني الجمل طب قال لسيدنا سلمة هنا هبني المرأة ما كان يقول لسيدنا عمر هو يعني إيه الموضوع الموضوع إن أنا لو قلت لسيدنا سلمة بعني الجمل ممكن يتأثر في نفسه ممكن يقعد يفكر يقول طب وأنا هو أنا إيه يعني هو النبي يرى مني بخلا هو أنا العلاقة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة لدرجة أن يبقى بيني وبينه بيع وشراء واخدين بالكم يا أخوانا فلذلك قال ها هنا هبني وقال ها هنا زي الوصايا بالظبط يخش واحد يقول له أوصني يقول له أعني على نفسك بكثرة السجود يخش نفس الواحد يقول له نفس الكلمة يقول له أوصني يقول له إيه لا تغضب فإذا أردت أن تؤسس لحسن الخلق والأخوة فينبغي أن تدرس إخوانك ان عارف ان الاخ فلان لا ده بيزعل لو انا اتصل عليا في التليفون ما اقدرش ان انا ادوس عليه اقفل مثلا ما ما يستحملهاش دي ما اقدرش ان انا اؤخره ما اقدرش ما, ما لا يتحمل في واحد تاني يتحمل يتحمل ان اقفل المحمول ان انا اقفله خالص يتحمل ان انا ما اردش يتحمل ان انا اول ما ارد عليه كده اقول له عايز ايه على الصبح وازعله كده عايز ايه على الصبح في واحد يتحمل كده في واحد ما واخد بالك تدرس دول شوف النبي صلى الله عليه وسلم دارس الصحابه ازاي فيعرف يقول لي مين اديني هب لي هذه ويعرف يقول لي الفائده الثالثه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدها حتى يفادي بعض الاسرى من المسلمين خد الجاريه تقريبا كانت حسيبه فيهم راح باعتها لقريش وقال لهم عندكم كام اسير بقى 10 15 اسير ابعتهم لنا احنا عايزين نقول ايها الاخوه ايه قضيه ايه مشاعر اخبار مشاعر الاخوه فينا يعني اه واحنا قاعدين كده امنين دلوقتي قاعدين كويسين قاعدين امنين اهو الجماعه قاعدين في سوريا مش عارفين يعملوا درس بيدي الدرس يقصف المسجد نسال الله عز وجل ان يلعن الشيعه الاسماعيليه ما هو دول شيعه برضه العجيبه اللي بيقول لك هم الشيعه ده عمرهم ما قربوا من مصر عمرهم ما قربوا من مصر ده قعدوا عندنا 200 سنه ما قربوش ازاي ولو استطاعوا دلوقتي النهارده لفعلوا بس هم عندهم التقيه ما يقدرش يعمل دلوقتي معانا كده يقصفون يقتلون بيضرب بيضربوا بالكيماوي ايه مشاعرك تجاههم حد بعد خطبه الجمعه امبارح قال لي انا عايز اقول لك ايه اخبار كينيا قلت له ايه اخبار كينيا قال لي عدا عليهم ال ال ال بعض ال الحكومة وال والجيش وكده فقتلوا كل الدعاة تقريبا كل الدعاة اللي بيدعوا إلى السنة وبيدعوا إلى الله موتوهم أو يعني عدد كبير منهم إيه أخبارنا معاهم صحيح قد تكون لا تستطيع أنك تذهب إليه الآن وقد لا يكون معك مال عشان تدعمه وقد لا يكون هناك قناه نحط فيها فلوس ممكن صحيح ده برضو دي برضو غلطاتنا ان احنا انشغلنا عن ال عن الاهم بال لكن القصد ايه ان انت بتتدور شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الهلمه دي وفي دماغه ايه في ناس مأسوره في مكه انا عايز ادور لما سنحت الفرصه فاسعفهم عليه الصلاه والسلام فده خلق تحتاج ان ان ترثه من ترثه من النبي عليه الصلاه والسلام قال واستدان برهن وبغير رهن واستعار واشترى بالثمن والحال والمؤجل وضمن ضمانا طبعا مسألة ان الواحد يقول للحد سلفني دي موضوع فيها كسرة نفس كده عشان كده بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا رياضة النفس هو نفسه جاهز عليه الصلاة والسلام ما بيدروش الكلام ده خالص زي ما هتشوف كده في واحد مسك فيه ولا حاجة انما بيعلمنا احنا بصوا لي كده وانا بستدين بقول للواحد سلفني هو مين في العالم راسه براس النبي في الدنيا العريضه لو يعني لو وقف كده عليه الصلاه والسلام مع اي شخصيه هيبقى مين راسه براسه ولا قريب منه يعني هو اعلى من اي حد يقف معاه من اي انسان من اي مخلوق يقف معاه عليه الصلاه والسلام لكن مع ذلك بيقول له سلفني رياضه لل... دي بقى حته الايه عشان كده يقول لك ايه ده ده اتزنق واستدان جات له حاله نفسيه ليه مش علشان وفور العفه احيانا بيبقى كده واحايين بيبقى لكبره ان انا ما اقولش لحد ديني انا واخد بالك فمن جمله تربيه النفس فاستدان عليه الصلاه والسلام بيقول ابن القيم وضمن ضمانا خاصا على ربه على اعمال من عملها كان مضمونا له بالجنه وضمن ضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها عليه الصلاة والسلام شوف ابن القيم بيقول ايه ضمن ضمانا خاصا وضمن ضمانا عاما انا عايزك تاخد بالك من الحته دي بقى كويس و... و... وعايزك تاخد بالك لحسن دي مهمه جدا الحته دي كلمتين اسمهم ضمان اللي هو المعنى الفقهي اللي انا بفهم بفهمه باب الضمان مش كده ضمن ضمانا خاصا على الله بأعمال للعباد وضمن ضمانا عاما على المسلمين اللي اللي يموت وعليه دين يسدده له طب هنا بنقول ضمانا عاما فلوس خدوا بالكم يا اخوانا فلوس مش هو ده الباب الفقهي مين ضمينك مش بيقولوا كده هسلفك هديلك هو ده الباب الفقهي اللي انا افهمه ان فلوس حاجه حد يضمنك يعني انما ايه حكايه ضمنه في الاعمال الصالحه دي بقى مش النبي قال كده قال من من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة ابن القيم ازاي يحطهم في نسق كده خدوا بالكم يا اخوانا الجماعة دول أئمة كبار قوي وتقال قوي ناس راسخين جدا جدا يعني ازاي يحط الضمان الروحي مع الضمان الحسي خد بقى القاعدة دي وخد بالك منها كويس قوي ما ثبت في الشرع مثل ما ثبت في الحس واخدين بالكم يا اخوانا ولا هتصلي على النبي صلي على النبي كده وخد بالك مني ما ثبت في الشرع مثل ما ثبت في الحس يعني ايه يعني عندي نص كده حديث بيقول لي ان انت وانت قاعد كده في قدامك كوبايه بس انا بصيت ما لقيتش كوبايه فاؤمن بهذا النص كما اؤمن بالكوبايه دي اللي قدامي دلوقتي دي واخدين بالكم يا اخوانا يعني اللي تجده في الشريعه يقول لك الله عز وجل يقول مثلا فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني في رابط ما بين ضعف العبودية والإعراض عن الله وبين الفساد في الأرض يعني إصلاح الأرض يكون بالطاعة يعني إحنا ممكن نقول إن, إن إحنا عشان اقتصادنا يتصلح عايزين نقيم الليل لو قلت لك كده هتقول لي انت مخبول ولا هتقول ان ال- ان ما ثبت في الشرع مثل ما ثبت في الحس ده المطلوب بقى ان الشريعه بتقول ان ان الارض ان اقتصادنا يتحسن بالعباده لو قال كده يبقى زيها زي الابحاث بتاعت الاقتصاديين اللي عندك بالظبط اللي بتقول احنا هنعمل واحد اتنين تلاته اربعه عشره عشرين عشان نصل الى اقتصاد آه، آه، جيد يكون عند المؤمن ايه ده زي ده بالظبط بالظبط تماما وأكثر فإن ما ضمنه الله لا كما ضمنه البشر مش كده بل أنا أشك فيما عند البشر ولا أشك فيما عند الله عز وجل عشان كده ابن القيم حطهم لك مع بعض عشان تاخد بالك من المسألة دي بيقول طبعا الضمان الخاص في الأعمال زي ما قلنا حديث زي مثلا من ضمن لي ما بين فكي ولا لا ضمن أضمن له الجنة طبعا هذا الضمان بضمان الله له يقول له اضمن واضمن وهو لك أما الضمان العام فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين نسأل الله عز وجل أن يؤدي عنا وعن مديوني المسلمين إلا الدين يا أخوانا خد بالك كويس قوي من موضوع الدين ده ال ال الإسهاب المطلق في قضايا التقسيط النهارده بص تلاقي اي مبلغ معاك روح اشتري عربيه وقسط اي مبلغ معاك روح اشتري ب- تكييف وقسط اي ف... الكلام اللي حاصل ده بيخليك تاكل اموال الناس بالباطل وتدخل في في في ما ليس لك به علم يفضل عايش طول عمره مديون عشان يحقق ما اراد احنا عايزين القاعده بقى بتاع زمان على قد لحافك مد رجليك حقنا عايزين نحاول ده عايزين نحاول المساله دي ده مطلب شرعي اهو قبل ان يكون مطلب اقتصادي الاقتصاديون النهارده بينادوا بكده حتى في الانوار يقول لك يعني هتكتفي ب- بلنده واحده خلي لنده واحده والباقي ال- اللي يكفيك فقط ده مطلب شرعي موجود تاخد بالك منه جيدا الا الدين ان يموت المرء يوم يموت وعليه شيء المجاهد اول ما تضرب عنقه وتفارق روحه جسده عارفه سكتها تطلع على الجنه عدل لا في سؤال قبر ولا موضوع القبر ولا فتنه القبر ولا الكلام ده خالص طيب لا يحبس الا بشيء واحد وهو الدين مفيش حاجه بتحبس الشهداء الا الدين يا اخوانا اذا كان عليه دين نسال الله عز وجل ان يقينا واياكم شر الديون وان يؤدي عنا واياكم فكان الذي عليه دين يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عليه دين أول سؤال مات آه عليه دين أيوة عليه دين هل عنده وفاء فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ويمشي هو عليه الصلاة والسلام ما يصليش كيزجر عن ان الانسان يكون عليه دين وما يوفوش ويموت على كده ثم بعد برهه قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ونفسي تهضمها الكلمة ديت كويس قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من مات وعليه دين وليس عنده وفاء فوفاؤه عندي أنا حسدله دين وهذا ما استقر من عمله عليه الصلاة والسلام لكن مع ذلك ده ما يشيلش خطيئة الدين ومشطبة الدين خدت بالك علشان كده يا اخوانا حتى لو انه وفي عنك خ- خطورة الدين انك محتاج تخلص عشان كده حتى مما يوصى به في ال في ال في, ال في الموت عند الموت ان يخلي الميت في بيته وقبل ما ينزل قبره سد له فلوسه يعني في بعض الناس يقف عند الجنازه كده يقول يا جماعه اللي ليه عند ابويا حاجه يقول وكده ده شيء حسن بس لو عملت كده قبل ما يدفن آآ آآ ميتك ده يبقى شيء جيد ليه بقى عندنا الحديث صحيح حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا فقال هل عليه دين قيل يا رسول الله نعم عليه ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فانتفض أبو قتادة الأخوة بقى بقول لك شوف الهبة اهو انتفض أبو قتادة وقال يا رسول الله صل عليه ودينه عليه أنا شله دينه أنا بس صل عليه يا رسول الله لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهم نور إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام فقال صل عليهم يا رسول صل عليه يا رسول الله ودينه علي فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام شوف قال دينه علي اهو كويس فجاء في اليوم التالي فقال له يا أبا قتادة وفيت دين الرجل شوف قضية شغلها ازاي عليه الصلاة والسلام اد- بعت دينه فقال يا رسول الله مات الرجل بالأمس ده لسه بس امبارح وأنا عايز أحوشهم ده مبلغ دينارين دول مبلغ وقدره يعني كام ألف كده فقال يا رسول الله مات الرجل بالأمس فسكت عليه الصلاة والسلام فلما كان في اليوم الذي يليه قال يا أبا قتادة أديت دين الرجل قال نعم يا رسول الله الآن فسكن عليه الصلاة والسلام ثم قال الآن حين برد عليه جلده على يعني تحمل عنه دينه وقال هدفعه ومع ذلك عذب في قبره النبي قال الآن حين برد عليه جلده عشان كده اسعى في دينك ونرجو من أرباب الأموال إن ما يبقاش دايما مركز على موضوع الفقراء فقط ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثمان أصناف للزكاة ذكر منهم المدين الإنسان اللي عليه دين دور على المديونين كان مش قادر يسد دينه أدي أنت عنه دينه ومن غير زكاة المال حتى لو تستطيع أنك أنت تتصدق بشيء تصدق على إخوانك بأن تؤدي عنهم دينهم لمن لا يستطيع لأن في الحياة دي مشكلة كبيرة جدا نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم واستقر هذا كحكم قال رحمه الله وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة من بعده عليه الصلاة والسلام يعني الأئمة بعد كده يسدوا الدين بتاع المديونين فالسلطان ضامن وانا عايز اقول لكم السطرين دول كده عايزين نتلوها نتلوهم عليكم تشوفوا بقى مفخره من مفاخر الشريعه مفخره من مفاخر شريعتنا بقى شوف بقى بيقول ايه فالسلطان ضامن لديون المسلمين اذا لم يخلفوا وفاء فانها عليه يوفيها من بيت المال وقالوا كما يرثه اذا مات ولم يدع وارثا فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه شوف الأحكام دي بقى العلماء بيقولوا إيه على السلطان ولي الأمر أنه ينفق أنه يؤدي دين المديونين اللي ماتوا ما لهمش وما عندهمش وفاء للدين كويس كده فيؤدي عنهم دينهم وقالوا قياسا على وراثته لهم الرجل لو مات النهاردة ولا ليه والد ولا ولد ولا إخوات ما عندوش حاجة خالص بيحصل إيه بتاخد فلوسه ويرثوها السلطان بتحط في بيت المال مهما كانت أمواله وشوف برضو اللي هنا الاعتدال دوت وتلاقي واحد كاتب وصية إن اللي ياخد فلوسي من بعدي الكلب أعزكم الله في واحد بيوصل الكلب والكلام ده كان بره يعني كنا زمان نقعد ايه نتريق بقى على اوروبا وامريكا تصور ده عاملين للكلاب حتت كده وبتاع والراجل بي بيموت ويورث الكلب وكده ويحرم قرايبه واهله بيحرمهم من الفلوس لقيت حد قال لي ده موجود عندنا احنا هنا الموضوع ده بقى موجود عندنا دلوقتي في فنادق فنادق الكلاب تلاقي الكلب داخل كده الكلب اللي هو ابو ديل المقطوع ده اسمه ايه بتاع توم وجيري ده الكلب اللي هو الكبير ده ده ليه طبعا جناح في الفندق الكلب الصغير ده ممكن يبقى له جحر ولا حاجه حاجه على على قده والناس بتخدم وبتاخد مرتبات و فل اه فل الاخ بيقول لي فل وتلاقيه حارم اهله تصور تصوروا يا اخوانا شوف ك... اذا اذا تسفل العقل يوصل لحد فين لا شوف المفخره بقى زي ما السلطان يروح واخد السلطان فلوسه يحطها قال يبقى كذلك لو مات عليه دين ده مش كده وبس ده قال لك كمان لو ما كانش عنده فلوس يصرف في الدنيا سواء كان رجل كبرت سنه وما عندوش حد عاقل ينفق عليه او كان انسان مش لاقي شغل يقوم مدينه من من بيت المال ايضا ياخد مرتب الكلام ده اللي بيجي النهارده بقى الناس عندنا يتمدحوا الغرب يقول لك تصور الراجل بيبقى قاعد في البيت ويدوله مرتب دي شغلانه مين دي ده ده الشغلانه بتاعتنا احنا دي ازغده كده بايدك صحيح دي شغلانة المسلمين ده شغلنا احنا وموجود في فقهنا وموجود في مفاخرنا طيب قال ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده يا اخوانا بقى علة موضوع الاخوة برضو بنقول لهم اقرأوا في سير الرجال وكده ومع قراءتكم للفقه والعقيدة وغيره ليه لانك هتربط بينهم تربط دول لما تعرف الرجال لما تقرأ في ترجمة شهر بن حوشب إمام من أئمة المسلمين الكبار ده داخل عند هارون الرشيد بص لقى منديل فيه فلوس خده تطلع بعد ما تقرا الترجمه دي تقول شهر بن حوشب حرامي وهو امام من الائمه او طبعا تبقى مشكله لو ان واحد كان حرامي ولا حاجه وتاب من الاخوه يقول لك ما هو الناس الكبار بتوعنا يعني كانوا بيمدوا ايديهم برضه يعني احنا لينا سلف في الموضوع ده لما تعرف الحكم ده بقى تربطه به تعرف ان شهر بن حوشب لما كان مديون واخد وخد الفلوس خدها ليه لأن هارون رشيد يجب عليه أنه ينفق على شهر ابن حوشب معيش وفاء وأنا راجل مفرغ وقتي كله عشان أديكوا دروس شهر ابن حوشب إمام المسلمين كان بيحدث قاعد بيحدث ما عندوش لحد ما فقد الصنعة طول عمره يطلب العلم ويؤدي العلم فما بقاش معاه ما بقاش صنايعي فهشتغل اصرف منين عليا ديون ولذلك الزهري كان بيدخل على الخليفه كده يقول له سد عني لهشام بن عبد الملك يقول له ادي عني سد ديوني طبعا احنا مش عايزين نفتح يعني باب من الابواب بس اقول لك انت هتفتح علينا كفايه المفتوح لكن هو يعني ده شيء يحفظ فشهر بن حوشب لما خد عشان كده هارون الرشيد عفى عنه بقى جه الحارس راح ماسكه ودخل على هارون الرشيد قال له ده بياخد انا شفته بياخد فلوس فهارون الرشيد عمل نفسه مش سامع كان بياخد فلوس خلاص كانه ما سمعش وصرف الحاجب وصرف شهر ابن حوشب وبعدين جاب الحاجب بقى قال له تعالى لي هل رأيته وهو يأخذ المال قال نعم يا أمير المؤمنين قال ويلك هل إذ رأيته أغفلته كأنك مش شايف ألا تدري من هذا إنه شهر ابن حوشب إمام المسلمين القاعدة دي والاعتبار الخلق كان شيء ينبغي أن يكون راسخا عندنا أيها الإخوة كان لازم يبقى راسخ في الأمة دي ان ده من الخلق ايضا النهارده مفيش حد بيحترم يعني بصراحه وان كنت انا مش عايز اتطرق لده لان المجلس ده نضيف يعني مش عايزين نخش لده لكن بصراحه احنا عندنا جهاز اعلامي ادى للناس خلق عجيب خلع على الناس اخلاقا عجيبه ان مفيش حد محترم خالص مفيش حد بيعتبر جنابه ابدا قال سعيد بن المسيب ما من احد سواء عظم شرفا أو كان أقل من ذلك إلا وله سقطة لازم يغلط ده بشر ده إنسان ولكن من الناس من لا تذكر خطاياهم في ناس ما تقولش اللي بيحصل ما تقولش على غلطته ممكن تبقى ماشي مع واحد محترم خالص عدت واحدة بصلها مثلا ما اروحش اقول بقى شفت ده انا كنت ماشي معاه ده بصباص و... لا دي معلش ده يقال العثرة أقيل ذوي الهيئات عثرتهم معلش دي ما عدت كده ما بنقولش تسكت على المنكر بقى بنعديها دون أن تتكرر بتبقى مرة هفوة سقطت الخلق ده محتاجين ان هو يجدد والله لو حد ليه صله بالناس دي يربيهم يعني قول له قول له تربى على الخلق السليم عيب ان ما بقاش فيه ما بقاش فيه خط احمر الخلق كله كده بالشكل ده وتحت المسميات المهم قال ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله عز وجل وبرضه كتاب الوقف ده في الفقه عندنا من مفاخيرنا أيضا الوقف ده ان واحد بيجيب حتة أرض يقول دي وقف لله أرض فدان اتنين تلاتة عشرة يقول دي وقف لله أنا بس حارس عليها أو أجيب واحد يحرسها ويأكل هو وعياله منها بالمعروف وتبقى دي وقف طول عمرها كده اللي معدي ياخد من ثمرها لا بأس المزنوق فيها ويا اخوانا كانت ارض الشام دي سوريا وفلسطين و... والاردن اللي هو مصطلح الشام الكبير يعني الارض دي كانت مليئه بالاوقاف عشان كده تيجي انت تقرا في ترجمه الامام الذهبي يقول لك وكان لا ياكل من ثمار الشام تقول ليه هو ثمار الشام دي ايه ثمار حرام لا كانت اوقاف كتير واخذها الملوك الناس ماتت وما يعرفوش مين فالملوك قالوا ايه الاولى نسيبها ولا ناخدها قال ناخدها نستثمرها نشغلها فأخذها الملوك فالنووي تحرز رحمه الله مع أنه يفتي الناس بالجواز لكن هو كان بيتورع في نفسه رحمه الله فكان بيستنى لما والده يبعت له بقى الطعام من عنده ويأكل من, من طعام والده لكن كان لا يأكل من, من ثمار الشام طبعا تورعا لكنه يجوز الوقف فين الوقف برضو ده كلام عايزين نفتح فيه الأفق عند المسلمين ان عندي حاجه احيانا بيبقى فيه انتوا عارفين يا اخوانا الجاهليه كان فيها ايه كان في حاجه اسمها العمري وفي حاجه اسمها الركبه ايه العمري والركبه حتى بص ايه يقول لك سؤال كده في رمضان يغرب به عليك يقول لك اذكر الفرق بين العمره العمره ت مربوطه والعمري باليه ايه الفرق بين دول العمره هي العمره بتاعتنا اللي بنعملها النسك والعمري ده كان شيء في الجاهلية عند العرب قديما أقره النبي عليه الصلاة والسلام إيه الموضوع ده إن كان بيجي الرجل يقول للواحد كده تعالى الشقة دي بتاعتي خدها عمرك ما استردهاش إلا لما تموت دي كانت أخلاقهم قبل الإسلام وفي بقى الرقبة إنه كان يقول له خدها لك ولعاقبك يعني الشقة دي بتاعتك وبتاعت عيالك يسكنوها لحد ما العيلة بتاعتك تفنى يرجع ليا بقى لعيلتي إذا كان حد موجود من عائلتي يستردها عندها ويبقى موجود موثق في عندنا بالشكل ده تصور الكلام ده فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقره في الإسلام أقره على هذا أقرهم على ال على ال على هذا الفعل الوقف أيها الإخوة الوقف ده محتاجين نهتم به وقف في جميع الأشياء قال وتشفع وشفع إليه يعني واحد توسط بيه كده قال له يا رسول الله ممكن بس تشوف لي موضوع رضي انه يبقى واسطة تصور واسطة مش لي مش ليحل حلالا ولا يحرم حراما ولا يغتصب حق حد واسطة دي اللي هو ايه يشفع يشفع عند حد يعني مش عارف يخش عند ده انا ممكن ادخلك انا ممكن اعدي لك انا ممكن اشوف إيه مشكلتك ايه ونصلحها رضي انه يبقى واسطة عليه الصلاة والسلام شوفوا يا اخوة ال ال عمرك شفت سلام نفسي اعمق من هذا إمام الدنيا برمتها واحد يتوسط بيه بل بالعكس بقى ده خد بالك من الحتة دي في في دلائل النبوة البيهقي بيقول كانت الجارية الجارية دي اللي هي إيه البنت التي لم تبلغ المحيط طبعا انا بنبهك على كده لأن البعض مسك حديث الجارية دي وقال لك يجوز مصافحة النساء دليلك قال لك الجارية كانت بتاخد إيد النبي وتمشي بيه أهو مصافحة إيه؟ وحتى ده من التقعيد الفقهي غلط لأن فرق بين اللامس والملموس واخدين بالكم لكن حتى ده ده دي جاريه ما بلغتش خالص لم تبلغ المحيط تاخذ بيد النبي عليه الصلاه والسلام وتطوف به ازقه المدينه تصور ليقضي لها حاجتها تقول له انا عايزه حاجه انا لما اقعد افكر في الحديث ده لما تيجي بنت عندها 8 سنين ولا 7 سنين تمسك ايدي وتقول لي انا انا عندي طلب دي افقها ايه ايه اللي هيبقى بيدور في دماغها ممكن افضل تلففني المنطقه عندكم منطقه مدينه نصر دي كلها وفي النهاية مثلا تقول أنا أصل أنا كنت عايزة توكة صفراء فيها دبدوب صح ولا لا مش ده ممكن يحصل ولف معاها أطوف ده كله ومفيش مانع أنها تتكرر منه ده تاني عليه الصلاة والسلام بل في أعمق من كده بقى أن امرأة في عقلها شيء بيقول البيهقي أيضا هذا الأثر امرأة في عقلها شيء يعني إيه؟ يعني عندها نسبة تخلف أتت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت له لحاجتها قالت له يا رسول الله انا عايزه حاجه كده دي ده عقلها نفسه فيه خلل خلل شيئا ما يعني زي احنا بنقول دلوقتي متخلف فقام النبي صلى الله عليه وسلم اليها وقال يا ام فلان انظري اي السبل تسلكين فاسلكه معك حتى اقضي لك حاجتك طب تعالى من هنا ناخد الشارع ده يا رسول الله قال لها خلاص هاخد معاك الشارع ده ومشي معاها حتى قضى لها حاجتها عليه الصلاه والسلام تشفع وشفع عليه الصلاة والسلام وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا عارفين قصة مغيث وبريرة عارفينها يا اخوانا قصة مغيث وبريرة حد عارف قصة مغيث وبريرة عارفين طب حسن ونعيمة ما هو نفس بس طبعا دول صحابة طبعا يعني لهم الرتبة ونفس المؤدة نفس الرابط وعارفين كثير وعزة شمشون ودليلة عنتر وعبلة ال ال القصة دي ان دي قصة حب مغيث كان متزوج من بريرة وبريرة مولاه لعائشة رضي الله عنها وكان يحبها جدا فبريرة اعتقت لما اعتقت ما بقتش مرالته ففضل يلف وراها بقى فكان يطوف خلفها بدمع عينه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيقلب كفه ينظر ويقول كان يقول لبعض الصحابة أظن العباس أو غيره كان يقول انظر إلى حب مغيث لبريرة حاجة عجيبة جدا في الحقيقة ثم توسط رسول الله في ذلك مغيث جاء قال له يا رسول الله مش قادر بحبها جدا وده وده, وده برضه ايه يعني مش هو الأسمى قوي بس موجود ممكن يتوجد أول حب في الإسلام كان حب رسول الله لعائشة مش سيدنا أنس قال كده ده موجود عندنا الكلام ده موجود عندنا في شريعتنا بس بعيدا عن تشويش العشق وال... وخلل التوحيد اللي يقعدوا لا بعبودك وما اقدرش ما عندناش كده ما فيش كده لكن في راجل يحبه وما فيش حاجه اسمها واحد يحب واحده كده ولا برضه كان في اسئله جت ما اعرفش كانت عندكم ولا فين اتكرر السؤال ده اخ بقى يقول لك انا هل يجوز ان يكلم الرجل المراه على الشات يعني هو الشات ده مثلا رضي الله عنه وعفى عنه بحيث ان انت اول ما تقول لي الشات انا هقول لك جائزات ايه الكلام ده وفي حد يقعد ويتكلم والاخوه يقولوا لي دي مسائل فقهيه يعني بيطرح مسائل فقهية على الشات تخش على الغرفة ت- تكتب مسألة فقهية موضوع فقهي ونبدأ ن- ن- نلف ح- حواليه ونتكلم هل الكلام ده يجوز؟ الكلام ده لا يجوز ليه لا يجوز؟ لأن الكلام ده يجر عليك فتنة بيفتح باب فتنة وفتح باب الفتنة كالفتنة زي الفتنة بالظبط يحرم الإنسان يتذرع به إلى الفتنة واحد يقوم داخل كاتب مسألة فقهية زي بعض الإخوة ما قال لي يكتب مثلا مسألة ما, ما ترون مثلا في قضية مسح ال- القدم بعض الأزاهرة اللي ضيعوا لنا القضية الشيعية زمان زمان قديما طلع قال لك اختلفنا في مسح القدم ورش القدم حتى لم يعد لنا بين الناس على الأرض قدم يا جماعة عايزين يحصل ائتلاف ودعا إلى الألفة فلم يكن هناك ائتلاف ابدا ما حدش قدر يالف ابدا لان انت مختلف في اصول مش قضيه ان الشيعه بيقولوا الرجلين تتمسح وانت بتقول تتغسل مع ان حتى في حته تتمسح دي ما تقدرش توافق معاهم لان ده قول شاذ حتى فقها قال النووي في المجموع ولم يقل بمسح ال- القدم الا الشيعه وهؤلاء لا ينعقد الاجماع بهم يعني ما لهمش لازمه خالص في الفقه خالص عشان يقول لك ده مذهب معتبر فقها يعني انما مثلا كتب حاجه زي كده واحد عايز يقول لك التقريب واللي راح كاتب مذهب زي كده ما تقولون في ال... طبعا انت بتخش تكتب اسمك الاخ محمد فلان مثلا ايه رأي رايكم في تروح داخله الاخت ام عبده ولا ام محمد ولا ام مثلا يعني ما بتكتب اسمها ده اللي اتشرح لي انا قلت لك قبل كده ان انا ما بعرفش حتى اعمل ويندوز لكن اتشرح كده الاخوه قالوا كده يقوم داخل تقوم داخله بقى ال- ام محمد تخش تروح تقول له بقى لا يا اخ ده هذا الخلاف سائغ ومعتبر يروح بعت لها يقول لها لا يا ام محمد ده الخلاف ده مش سائغ ولا حاجه ده الموضوع ده موضوع جامد جدا تقول له لا يا ابو محمد والله نفضل في ام محمد وابو محمد لحد ما يقول لها لا ده الموضوع ده ما اقدرش اخلصه الا احنا قاعدين مع بعض فنزلوا بالفعل واتقابلوا بالفعل وحصل مشكله ولا ده ما حصلش حصل بالفعل وتلاقيه يقول لك إن الشات بيجوز البنين والبنات دي ذريعه ايها الاخوه لكن مساله ان واحد تزوج امراه بقى بيحب مراته ما حدش يقدر يمنعك مش كده ما لم تحجزك عن امر الله يعني مغيث قاعد يلف ورا يا بريره يا بنت الله يهديكي يا بنت عايزين نتجوز نرجع- نرجع لبعض يا بريره خلاص وهي تأبى ذلك عليه هل سمعت ان مغيثا لم يصلي او لم يصم او عربد او رضي الله عنه ابدا ما حصلش وحاشا وكلا او ده الم- ده المطلوب ما لم يحجزك حبك لامراتك عن هذا فالقصد ان مغيث فضل يلف وراها فشفع النبي لبريره قال لها اي بريره مغيث و- وكده مش ممكن بلاش موضوع ال- إن يرجعك طلاق يرجعك وخلاص ونبقى مع بعض فقالت يا رسول الله أهو أمر منك فلا أتجاوزه ده أمر ولا مشورة عادي قال لا ده مش أمر مني ولا حاجة قالت إذن فلا يا رسول الله م- معلش ما أقدرش تصور ان انا والله مش عارف الواحد يصلي عليه ازاي عليه الصلاه والسلام تصور النبي نفسه ماشي و... و... و... و... وبقت قضيه عندنا موضوع مغيث وزعلان عشان آه، عشان مراته سابته تصور حمل هم الكل من دق من الامه ومن جل عليه الصلاه والسلام شوف ابن القيم بيقول ايه وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا فلم يغضب عليها ولا عتب وهو الأسوة والقدوة شوف بقى لما المحب يتكلم يقول ايه عشان كده انا بقول لك آه، انا يمكن قبل كده بعض الاخوه بعت لي وقال ممكن نقرا الكلام ده كله في متن صفحه ولا حاجه صفحتين ثلاثه نكون خلصنا كل اللي احنا بقالنا فيه سنه ده ونخش بقى في صلب السيره لا ده احنا خلينا قاعدين كلام أهل العلم ده بركة شو ابن القيم بيقول ايه بيقول وهو ف ف فلم يغضب عليها لاش انا بقول وانت تقولي لا واقول لك اعملي حتى السيده فاطمه ال- آه، السيده فاطمه بنت حبيش اظن فاطمه بنت حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله قد تقدم الي معاويه معاويه غير معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه غير غير امير المؤمنين غير خالك خالك خالك معاويه عارفه عارف خالك معاويه ولا ايه خالنا معاويه خالو المؤمنين معاويه معاويه بن ابي سفيان اخو مين اخو ام المؤمنين مين معاويه ام حبيب فعشان كده هو خالنا خالنا خال المؤمنين انا بقول لك كده عشان هتلاقي بكره حد ده مش بكره لا ده حد طلع وقال اتغصب معاويه غصب ملك علي واحنا لسه ما ما, ما عملناش حاجه ولا الدنيا القصد يعني ان معاويه غيره معاويه اخر آه تقدم قالت يا رسول الله تقدم لي معاويه عايز يتجوزني وابو الحكم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوك لا مال له معلوش فلوس راجل فقير جدا واما ابو الحكم فلا ينزل عصاه عن ظهره وفي روايات ضراب للنساء ساعة ما بتغلط يروح منزل مكسر عليها الخرزان ولكن خذي أسامة بص خد بالك فقالت بيدها أسامة أسامة شوف الكلام ده قالت كده لمين شوف يا اخوانا ال ال لما تحس بالنفس السبب انا الكلام ده على فكره مش هي عملت كده عشان جانب النبي عندها بسيط لا دي بتخرج مشاعرها ده اعتراض على اسامه مش على النبي انت عارف ليه اصل اسامه كان اسودا اسامه بن زيد كان زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابيضا وبعدين انجب اسامه كان ايه كان اسودا عشان كده النبي فرح قوي قوي قوي قوي قوي لما كانوا نايمين جنب بعض ورجليهم باينه ووشهم مش باين راح معدي رجل قافي عارفين القافي اللي بيعرف الناس من رجليهم فراح معدي وقال هذا ولد هذا ففرح النبي قوي عشان كانت الناس بيقولوا ايه زي ده ابيض و... واسامه اسمر ده ابنه بقى ده شرعي ولا كان في مشكله في الجاهليه ولا ايه الموضوع فكانوا بيقولوا كده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان آه يعني فلما عمل كده فرح بيه عليه الصلاه والسلام جدا وكان بيحبه جدا جدا لدرجه انه كان بينظر اليه كده ويقول يا اسامه لو كنت جاريه لحليتك وجعلت عليك الحلي وجملتك وزوجتك كنت انا اجوزك بايدي فالقصد ان ان شوف الحياه سلسه انا بقول لك الواحد مش عارف يصلي عليه ازاي كلمه اللهم صل على محمد الواحد حاسس انه عايز يقول حاجه فخمه حاجه اعظم من كده حاجة... عليه الصلاه والسلام ف قال لها تزوجي اسامه فهي ما عجبتهاش يعني اسيب الناس دول فقالت بيدها اسامه اسامه فاخرجت مشاعرها دون مواربه المرأة اللي قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب بين يديك بالدف إن ردك الله عز وجل كان في غزوة ورجع فقالت له أنا نذرت لله نذر إني أضرب بالدف بين يديك للنساء امرأة تضرب بالدف امرأة تضرب بالدف والنبي بس برضه عشان بس ما حدش يفهمني غلط امرأة تضرب بالدف والنبي قاعد والنبي أبوها مش كده النبي عليه الصلاة والسلام لنا بمثابة الإيه الأب لنا كلنا فتضرب ما فيش حد غريب يعني فلما دخل عمر انطلقت المرأة أول ما شافته كده طلعت تجري على طول مين عمر على الباب وهو رضي الله عنه كان جهوري الصوت يعني استأذن يا غلام استأذن على رسول الله فأول ما سمعت حسه راحت إيه انطلقت واستترت فدخل عمر فقال أي عدواتي نفوسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله ده كلام ده فقالت المرأة من خلف الستر أما أنت يا عمر فغليظ بنخاف منك ممكن تخش تلاقي الدف تروح ما تضرب ولا حاجة ممكن سيدنا عمر رضي الله عنه كان حازما ولذلك قوم الله قوم الله الأمة بنى الله الأمة بعدله وغضبته هذا رضي الله عنه لما دخل المسجد لقى حسن بن ثابت بيقول الشعر فرماه بعيني شوف الرواية بتقول ايه فرماه بعيني يعني النظره بتاعت سيدنا عمر كانها خبطه كده فرماه بعينه بص له بصه فسيدنا حسان قال له خليك وانت بعيد قبل ما تقربش فهو بعيد قال ما لك يا ولي عمر وقد تلوت الشعر في هذا المسجد عند من هو خير منك يعني قعدت بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام وقلت الشعر ده فالقصد اللي عايز اقول لك عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا جدا الى حد اللي عنده مشاعر بيخرجها اوعى تبقى تبقى شديد تخليني اكلمك كلمه وما اقدرش اكلمك الثانيه واقول لك حاجه وما اقدرش اقول لك الثانيه شوف ازاي عشان كده بيقول لك شوف ابن القيم بيقول ايه ده بالعكس بقى ده احنا عايزين نقول حاجه اعلى من كده شويه كمان اقول لك حاجه عاليه قوي قوي قوي قوي قوي اقولها لك اقول لك حاجه اعلى من كده ان السماء والارض قالوا ربنا سبحانه وتعالى نعتذر عن فعل وربنا ما عمل لهمش حاجه قول لي فين الكلام ده انت هتكفرنا في اخر الدرس ولا ايه بالظبط ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فايه لا اله الا الله قول لا اله الا الله ده ربنا بنفسه اللي قال لنا بص اللفظه دي عامله ازاي فابينا قالوا لا يعني لا فابينا وذكرها لنا كده سبحانه وتعالى فابينا عشان كده بعضهم بعض امراء المؤمنين جه لبعض العلماء وقال له انت هتبقى هتبقى قاضي قال له اعفني راح شاقط فيه وقال له تظنون انكم تتورعون عندي وجعلتم الامر في عنقي وتركتموه وتتركوني فيه وحدي لا والله وغضب غضبه فسكت العالم لان غضبه الملوك الملك عقيم فغضب غضبه فراح سكت سيبه لحد ما هدي خالص وبعدين قال يا امير المؤمنين ان الله عرض الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها والجبال فابين ان يحملنها فلم يعنفهن ولم يعذبهن ولم يغضب عليهن فانفرجت نفسية أمير المؤمنين وضحك وقال غلبتني أو قال كلمة نحوها قال له أنت كده وصلت خلاص مش هخليك قاضي فالقصد هذه السماحة الشافعي كان نايم في بيته يا أخوانا كان نايم في أصل إحنا ال- المؤمن بيعرف بخلقه أحيانا تلاقي واحد يتماوت برضه في هذا الزمن يفضل يتماوت يتماوت يتماوت لحد ما تلاقيه سمج خلاص عقدك واحد طالع يسب الله ورسوله والتاني مصر انه يقول لك ايه والله برضه الاستاذ فلان حفظه الله بيقول كذا كذا وانا شايفه انه غلطان لا المقام ده يستحمل الكلمه دي لا ما ينفعش بقى يا تسكت خالص يا تتكلم عدل معاه وحد تاني تلاقيه زود الدنيا وعلى والدنيا باظت وانما السهوله لا تعني ال- ال- الانبطاح والتسطيح فالشافعي رحمه الله كان عنده اوضه كده زي ما تقول عندنا اوضه انتريه واوضه النوم بتاعت الشافعي الخاصه اللي بينام فيها جنب الانتريه على طول فدخلت امرأة على ابنته تزورها وهي قاعدة معاه خد بالك من الموقف ده موقف رائع نختم بيه المقطع ده آه وهي قاعدة مع ب- مع بنته فصوتها عالي شوية زي ما بتقول هي بتتكلم كده أصل حصل وراح صوتها فابنتها ابن فقالت ابنة الشافعي لصاحبتها قالت مه على رسلك خفضي صوتك فإن الإمام ينام بجوارنا نايم جنبنا هنا فخفضت المرأة صوتها حتى لا تعي ابنة الشافعي بعض كلامه من هيبة الشافعي فضلت تتكلم ايه حصل حصل حصل حصل حصل. فبقى بعض الكلام مش باين مش مش واضح فلما استيقظ الشافعي بنته حبت تقول له يعني انا بره بيك يا ابي وكده فحصل كذا وكذا فلما حكيت له تغير وجهه ثم قال لا نمت في هذه الغرفة بعد اليوم قط بقى يروح ينام في أوضة إيه في آخر الشقة بعيد ليه ليه عوض مش عارف ازاي عوض ده انا صوتي وجعني وانا بحكي لك الحكايه دي عشان ما نكدرش على حد قعدته انتوا واخدين بالكم يا اخوانا في واحد كده انا كنت في واحد بزوره كده الاقيه منتهى الاريحيه وانا قاعد الاريحيه دي بتضرني بقى اللي هي ايه يعدي داخل مثلا يقوم داخل بيت ك... يعني الحاجه دي ما اتشالتش ليه الواد اصل والله يابا اللي مش عارف- ازاي يا الواد؟ طخ روح مدي للواد وانا معاك طب انا هتكسف كده ويروح داخل ولاقيه مثلا بيزعق لزوجته ما خلصتيش لحد دلوقتي ليه يا حاج لما امشي مش معقول ابدا كده احرجتنا بقى لا خلي الضيف يبقى قاعد بمنتهى السهوله واليو... عشان كده بقى تشجعه انه ممكن يقول لك ايه يقول لك هات انا عاوز هبها ليه مش كده ده من جمله الخلق عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى شوف ازاي م- معترضه تقول له معترضه آه، م- مش عاوز اقول له مش عاوز وله مكانته عليه الصلاة والسلام وللقوم أيضا مكانتهم قال وحلف في أكثر من ثمانين موضعا احنا خلاص خلاص ناخد موضوع الحلف ده ون... ونقف عند مزاحه عليه الصلاة والسلام بيقول ابن القيم وحلف في أكثر من ثمانين موضعا كلمة ابن القيم وحلف في أكثر من ثمانين موضع دي معناها إيه بقى معناها رسوخ ابن القيم في العلم شوف مستقرئ الموضوع ازاي اهو ده يا اخوان اللي احنا عاوزينه ان ال- ان الاخ لما يخش المسلم يخش في موضوع لازم يبقى رقم واحد لازم يجيب اخره لازم يبقى سليم صحيح كنتم خير امه اخرجت للناس فابن القيم عارف عالم 80 موضع حلف النبي قال والله فيهم في أكثر من ثمانين موضعا يقول وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع في كتاب الله عز وجل في قول الله عز وجل ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي هذه موضع وقال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي وقال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ابن القيم بيحكي لنا حكاية في موضوع القسم بيقول وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي عارفين إسماعيل القاضي؟ إسماعيل القاضي شخصية كبيرة جدا قاضي من القضاة الكبار في الإسلام قاضي الإسماعيل الحنبلي يذاكر أبا بكر محمد ابن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه كان بيقعد معاه وما بيقولوش يا فقيه ليه عشان لازم تحط الناس في رتبهم السلف كانوا كده ليه حيطة للدين لما نبقى كلنا في سلة واحدة العالم المجتهد مع طالب العلم الم- المتمرس مع الداعية مع ال- الواعظ لما يبقى كل ده في سلة واحدة ويبقى هنضيع الدين عشان كده السلف لما كان يموت حد كبير فيهم يقولوا استوى الناس يعني بقينا في مصيبة لما الناس بقى كلهم راسهم راسهم واحدة عشان كده يا اخوانا فرق بين الراسخ في العلم لازم تفرق كده وتدي لده رتبته وده رتبته خد بالك من ده فالمهم انه كان قاعد معاه ما بيقولوش يا فقيه ابدا انا شايف انك مش فقيه ليه يا اخوانا محمد بن داود ماله عشان ما يبقاش فقيه ماله ظاهري والظاهريه خالفوا اهل السنه في اصول فما عندهمش قياس واخد بالك فالاصول دي خلتني ما اقدرش ان انا اتفق معاك ولا يسميه بالفقيه فتحاكم اليه يوما وهو خصم له فتوجهت اليمين على ابي بكر ابن داود فتهيأ للحلف حصل خصومه فالقاضي قال لابو بكر احلف فتهيأ للحلف فقال له وما ف- ف- فتهيأ للحلف فقال له القاضي اسماعيل او تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر أنا صحيح ما بقولوش فقير فقيه بس أنا عارف رتبته الراجل برضه على خير فقال له هتحلف بالله قال له اه احلف بالله قال له حد زيك برضه يحلف كان هو يرى عدم الحلف والمسألة دي مختلف فيها في الحقيقة بعض أهل العلم يقول ما تحلفش خالص لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم وبعضهم بيقول لا ده في عندنا مواضع النبي حلف فيها والقصد إن الإنسان يحلف بس يقتصد لأن أنت بتقول والله فخد بالك بتقول إيه احفظ يمينك المهم قال ومثلك يحلف يا أبا بكر فقال له وما يمنعني من الحلف من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه فقال القاضي أين ذلك قال، معقول القاضي إسماعيل ما يبقاش عارف الحتة دي ممكن تعدي على أي حد صحراء لا بشر ناس بشر قال أين ذلك فقال أبو بكر وسرد له الآيات الفائتة سرد لي الثلاث مواضع دول فسردها له أبو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ومن يومها أخذ يدعوه بالفقيه بيقول له أنت فقيه يغلط في مسألة يصلح على عيننا وراسنا تغلط ننقدك ولا لا بس تبقى عندك بقى لما يصلح ما تقولش لا برضه وهو برضه تبقى عندك ده قال وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحل تحلها بعد عقدها ولهذا سماها الله عز وجل تحلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحلف ويستثني يعني ايه يستثني يعني يقول ان شاء الله هتعمل كذا يقول لك افعل ان شاء الله والله لافعلن ان شاء الله قال ان شاء الله يبقى ايه يبقى اليمين ما تعقدش ما تعقدش يعني ايه يعني لا تلزمه كفاره لا يلزمك زي ما انا بقول لك كده اتفضل زي لغو اليمين كده اتفضل تقول لي لا مش حاضر والله والله لا تيجي والله لا بالله لا تيجي عشان خاطر لا تيجي الكلام ده والله وبالله دي طالعه قلبي مش معايا فده اسمه لغو يمين ما بيتعلقش عليه كفاره بخلاف اللي يقول لك والله لا انت داخل فاتسق لسانه مع قلبه بقوا حاجه واحده يبقى ساعتها آه، بت- تلزمه الكفاره فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستثني وكان يحلف ويكفر قال والله إني لأحلف على شيء فأرى غيره خير منه فإيه فأحنث وأكفر وهذه هي تحلة القسم وتحلة القسم دي أيها الإخوة ما كانتش في الأمم السالفة وإنما كانت في أمتنا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيفا على أمته إيه الدليل اللي ما كانتش موجودة في الأمم قبل كده تعرف دليل تقولوا إن, ما- إن, كانت إن القسم كان آه، لا, لا يحل زمان قصة سيدنا مين سيدنا أيوب أحسنت أحسنت خد اسطوانة المصحف كامل للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الأحمد خده ليك ها اه اما ضرب زوجته يعني عايز اسطوانه ده. ماشي خد اسطوانه الواد عوض ده يعني نصح قوي ما شاء الله يستنصح عليا ال ال ال ال سيدنا أيوب لما نذر شوف بس خد بالك برضه في واحد هناك بيقول ضربها كده عشان ياخد اسطوانه برضه لما نذر أن يضرب امرأته بيحكي بقى اهل السير ان هي راح قال لها ما تشتغليش على حاجه ولا ما تبيعيش حاجه وبقى المهم يعني الشاهد ان واحد هضربها هقدمها بس اما اقف على حيله فاول ما عوفي عاوز يضربها فمن الذي حل من الذي اقول ايه من الذي ايه مش تحيل له من الذي سهل له سهل له اصل كلمه الحيله سمعتها وحشه وفي حيله مشروعه وحيله مش مشروعه المهم يعني الذي سهل له الامر الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب بيه امر عايز تضربها كام جلده خد كل جلده بصوب بعود رز خفيف خالص وروح خبطها خبطه واحده طب ما كان يعفو عنها دي امراه زي كده صبرت معه على مرضي وكده كان يحل قسمه وخلاص قال لك بس ما كانش فيه ما كانش فيه تحله قسم زمان كان تحلف يبقى انعقد اليمين وخلاص عشان كده من مناقب ابي بكر رضي الله عنه انه ما حنث في يمين قط في جاهليه لا في جاهلية وحنث في الإسلام لكن في الجاهلية ما حنث في يمين قد كان يحلف اليمين يعقده رضي الله عنه وربما لم يحنث في الإسلام أيوة سيدنا أبو بكر حنث في الإسلام ما حنثش في الإسلام ده قال لما قال للضيوف حديث الضيوف قال لابن عبد الرحمن أكلهم ما أكلهمش غضب عليه وقال أيلكع وراح داخل فيهم قال والله لا تأكلن والله لا انتوا واكلين والله ما هناكل معاك قال لا والله لا انتوا واكلين فاكلوا واكل معاهم صح حنس نبقى نبقى نبحث الموضوع ده حنس ولا لا رضي الله عنه لكن المهم ان هو في الجاهليه في جاهليته لم يحنث حنث حنث خلاص يبقى حنث قالها معمم واحنا خلاص مذهبي يبقى حنث وان شاء الله عز وجل نكمل ان شاء الله في في اللقاء القادم مزاحه عليه الصلاه والسلام وكيف كان يمزح لان الاخوه النهارده بيمزحوا مع بعض بالقفا يعني بص الاخ واقف رطاخ رزع اللي جنبه والتاني زعل واشتكى لي والله كنت بهزر يا شيخ كنت بهزر يا شيخ ايه تخبط واحد على قفاه وتقول لي كنت بهزر فنشوف كيف كان يمزح عليه الصلاه والسلام لكن في اللقاء القادم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين